والهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بحبايبي الحلوين مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وآله وسلم قصة النهاردة قصة الثبات على الدين حتى آخر لحظة في حياة الإنسان قد إيه الدين غالي وقد إيه إن الإنسان لما يموت على العقيدة وعلى الإيمان وعلى التوحيد بيسعد في الدنيا والآخرة حتى لو عاش في حياته في يعني ابتلاءات شديدة فكل ده علامة على حب ربنا ليه سبحانه وتعالى تبدأ القصة حبايبي من فرعون اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت أيام سيدنا موسى عليه السلام كان لسه حتى سيدنا موسى ما اتولدش عليه أفضل الصلاة والسلام فرعون كان بيحكم مصر وكان حاكم جبار وظالم وكان يعني عياذا بالله كان يعيش على الكفر وكان مخلي الناس في ذلك الوقت بيعتقدوا ان هو الله كان يقول لهم ما علمت لكم من اله غيري ما فيش اله في الكون ده كله الا انا وكان بيامرهم ان هم يعبدوه لكن حصل يا حبايبي انه في يوم من الايام صحي فرعون من النوم وهو مفزوع فلما سالوه ايه الحكايه قال لهم شفت رؤيه عجيبه جدا قالوا له ايه قال لهم شفت رؤيه بكذا وكذا وكذا قال لهم يعني اني شفت ان نار جت واحرقت البيوت والى غير ذلك ولم ينجو الا بنو اسرائيل كان في الوقت ده يا حبايبي كان بنو اسرائيل اسرائيل هنا هو يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب كان اسمه نبي الله يعقوب كان اسمه اسرائيل وكل من كان من نسله اسمهم بنو اسرائيل وكانوا في الوقت ده عايشين في مصر وكان فرعون بيستعبدهم وكان بيستعملهم في أخس الصنائع يعني كان يعني معيشهم حياة صعبة جدا جدا وكان بيذلهم في هذه البلاد فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يشوف رؤية معينة ان في نار جاية من بلاد الشام حرقت كل الم... كل مكان الا بيوت بني اسرائيل فلما جمع الكهنة وسألهم عن تفسير الرؤية ديت قالوا له سيكون هلاك ملكك على يد غلام من بني اسرائيل قال لهم خلاص نقتل كل الذكور اللي بيتولدوا من بني إسرائيل وبدأ يسلط الجنود بتوعه يمروا على كل بيوت بني إسرائيل أي واحدة يعرفوا إنها حامل يعرفوا ميعاد الولادة ويروحوا يوم الولادة يشوفوا ولدت إيه لو ولدت أنثى يتركوا لها ولو ولدت ذكر يقتلوه هو لسه مولود ولا حول ولا قوة إلا بالله استمر على كده فترة حبايبي وبعدين أهل مصر قالوا له أنت لو فضلت تقتل في بني إسرائيل إحنا بعد كده مش هنلاقي حد يخدمنا ما هم الخدم بتوعنا قال لهم طب نعمل ايه قالوا له اقتل سنة وسيب سنة فالسنة اللي ساب فيها اتولد فيها سيدنا هارون عليه السلام والسنة اللي كان هيقتل فيها اتولد فيها سيدنا موسى عليه السلام ايه اللي حصل يا حبايبي ربنا قال لأم موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أم موسى كانت عايشة في بيت بسيط جدا على نهر النيل وكانت عاملة إيه؟ كانت عاملة تابوت صغير كده من خشب حاطة فيه سيدنا موسى لما اتولد وحاولت تداريه بأي طريقة عشان جنود فرعون ما يعرفوش مكانه فكان لما يذهب جنود فرعون بعيد تقوم مطلعاه من التابوت الخشب ده وترضعه اول ما تحس برجلين بتقرب من البيت تروح حطاه في التابوت وربطاه بحبل وشايل ايديها من على الحبل قدر ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال لها كده فاذا خفت عليه فالقيه في اليم فسابت الحبل أو الحبل اتساب من إيديها المهم أذعنت لأمر الله سبحانه وتعالى فالحبل إيه اتساب وإيه والتابوت ده اللي هو الخشب ده الصندوق الخشب ده فضل بقى ماشي مع مية النيل طب ماشي مع مية النيل رايح فين رايح أي مكان ما تخافيش أي مكان هيروحه الله سبحانه وتعالى هو اللي تعهد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعين فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أدي أمرين الآية الوحيدة يا حبايبي اللي احتوت على أمرين ونهيين وبشارتين بفضل الله هي الآية ديت وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أدي أمرين ولا تخافي ولا تحزني أدي نهيين إنا رادوه إليك هنرجعه لك وجاعلوه من المرسلين دي بشرطين الله أكبر في آية واحدة فقط وده من إعجاز القرآن فأم موسى عليه السلام سابت الإيه الصندوق لحد ما إيه؟ فضل يتهادى بين أمواج النيل لحد ما وصل فين تتخيلوا حبايبي يوصل لحد قصر فرعون يا خبر أبيض يعني بدل ما يوصل لأي مكان لا يوصل لعدوه اللي عايز يقتله هيتربى في بيت هذا العدو وهذا مطلق قدرة المولى عز وجل التي لا تحدها حدود يعني كأن المولى عز وجل يقول إذا كنت أنت خايفة أن فرعون يقتله لا ده أنا هخلي فرعون هو اللي هيربيه ويقدر ربنا أن سيدنا موسى يوصل التابوت بتاعه لحد إيه قصر فرعون وقصر فرعون كان على النيل والجنود واقفين فشافوا التابوت فرعون أمرهم في اللحظة ديت وكان واقف هو وزوجته آسيا كان أمرهم مباشرة يروح يجيبوا التابوت ده يشوفوا فيه إيه فلقوا غلام صغير طفل صغير قالوا له طفل صغير لسه مولود فأول ما شافته امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه شوف قد ايه فأمرتهم ان هم ما حدش يقتله مع ان ده من ذكور بني إسرائيل ففرعون في اللحظة دي قال لها قرة عين لك أنت أما لي فلا طبعا هو عذرها ليه لأن آسيا عليه السلام ما كانتش بتخلف وكان نفسها تتبنى طفل فلما شافته ربنا سبحانه وتعالى ألقى محبته في قلبها بستار رقيق شفاف من قدرة الله اللي هو قول المولى عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الله أكبر فخدته وحاولت ترضعه ما يرضعش وهي كمان ما كانتش بترضع جابت له مرضعات تحاول ترضعه خايف عليه لا يموت ما رضعش فأمرت النساء الخادمات اللي عندها يروحوا السوق ويدوروا على أي مرضعة بأي ثمن خايفة على الطفل اللي اتبنته لحسن يموت في الوقت دوت أم موسى خلاص هتتجنن على ابنها مش قادرة تستحمل فبعتت أخو موسى أخت موسى كانت بنت كبيرة قالت لها روحي شوفي كده تحسسي الأخبار وعرفي لي أخوك راح فين فمشت فلقت في السوق النساء بينادوا بيقولوا عايزين مرضعة عشان في طفل صغير صفته كيت وكيت موجود دلوقتي عند امرأة فرعون فهي عرفت ان هو اخوها فقالت لهم ايه رايكم هل ادلكم على اهل أه- على اهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون قالوا لها ايوه يا ريت أنت- انت ع- عارفه واحده مرضعه قالت لهم انا عارفه واحده مرضعه ما شاء الله بمجرد ما هتحاول ترضعه هيرضع منها قالوا لها طيب فايه اللي حصل فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق راحت البنت ندهت لام موسى عليه السلام وخدتها لقصر فرعون فلما استأذنت مين انت قالت لهم انا المرضعة فدخلت فبمجرد ما خدت سيدنا موسى على صدرها مباشرة وألقمته ثديها فرضع ففرحت امرأة فرعون فرحة شديدة جدا قالت لها بس انت تقعدي معايا هنا في القصر وترضعيه وتعيشي معانا ونجزل لك العطاء والمكافآت والأموال والملابس قالت لها ما اقدرش انا عندي زوجي وعندي أولادي قالت لها طب خلاص خديه عندك رضعيه واعتني بيه وانا هبعت لك جنود يحرسوا البيت بتاعك وهديكي كل شهر مكافآت واموال و- و- و- وغذاء وكساء وكل اللي انت عايزاه بس بشرط تجيبوه لي كل يوم في القصر هنا ساعتين العبه واطمن عليه ويرجع معاك عشان ترضعيه فبعد ما كانت بترضعه وهي خايفة من فرعون وجنوده أصبحت الآن بترضعه بحراسة من جنود فرعون وبأموال فرعون وبكساء وغذاء و- وحراسة و- وكل ده من قصر فرعون فلما أتم العامين من الرضاعة راحت مدية سيدنا موسى لامرأة فرعون اللي هي آسيا وعاش عندها سيدنا موسى في القصر اتربى وعاش هناك ونمى وترعرع و و. فلما بلغ سن ال- الأربعين الله عز وجل أكرمه بنعمة النبوة فأصبح نبيا رسولا من أولي العزم الخمسة وبدأ سيدنا موسى عليه السلام يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله عز وجل لكن فرعون رفض مين اللي آمن معاه بقى؟ اللي آمن معاه أسيا امرأة فرعون آمنت وشهدت أن لا إله إلا الله ووحدت المولى عز وجل طبعا سيدنا موسى لما فرعون رفض ان هو يستجيب لدعوته فرعون طلع بجنوده عشان يقتلوا سيدنا موسى وهرب سيدنا موسى هو من معه من بني اسرائيل وساعه لما ربنا شق لهم البحر وعدوا الناحيه الثانيه والى غير ذلك لكن قبل الحدث دوت سيدنا موسى عليه السلام لما آمنت معه آسيا امرأة فرعون في اللحظة ديت اكتشف فرعون إن آسيا آمنت فعرض عليها أنها ترجع عن إيمانها فرفضت فأخذ يعذبها كل يوم في حر الظهيرة في الشمس ويأمر الحرس يحط عليها الأحجار الشديدة إلى أن وصلت إلى مرحلة أنها تمنت لقاء الله بل تمنت جوار الله قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين في اللحظة ديت فرعون كان خلاص زهق ويئس ان هي تكفر بالله عز وجل وان هي لا يمكن هتخرج عن التوحيد والايمان اللي هي عاشت فيهم وحست بحلاوتهم وحست بجمالهم و- وحست بحلاوه الايمان في قلبها فحس ان هي لا يمكن هترجع عن ايمانها ابدا فامرهم ان هم يلقوا عليها صخره ويقتلوها في نفس اللحظه اللي كانت بتتمنى فيها انها ترى فيها قصرها في الجنه قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين فربنا سبحانه وتعالى رفع لها قصرها في الجنه فابتسمت في نفس اللحظه اللي كانت بتتقتل فيها ونزلت الصخره عليها واستشهدت اسيا امراه فرعون لتكون من اربع نساء شهد لهن النبي بالكمال قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع وذكر منهما اسيا امراه فرعون التي تكون من اهل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى في مكان عظيم في الجنه. اما سيدنا موسى عليه السلام لما جهر بالدعوه امام فرعون وفرعون فضل وراه لحد ما وصل البحر وربنا شق البحر لسيدنا موسى ومن معه من بني اسرائيل وعدوا الناحيه الثانيه وغرق فرعون وجنوده بفضل الله سبحانه وتعالى وهكذا ثبتت اسيا ولم وما اختارتش انها تعيش في قصر فرعون وفي اموال فرعون وثروات فرعون وفي الصيت وال- وال- والمنصب والجاه وانما اختارت ان تموت شهيده في سبيل الله حتى تحافظ على ايمانها وعقيدتها وتوحيدها لله سبحانه وتعالى عشان كده قلت لكم في اول القصه انها قصه الثبات رحمة الله على أسيا امرأة فرعون وأسأل الله أن يلحقنا بها يا رب في الفردوس الأعلى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول